شوقي
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ها كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين شوف بقى لما ربنا يكره طاعتك تيجي تصلي تلاقي مئة حاجة تعطلك مش عايز منك مغرب ما تصليش تيجي تقوم الليل كأن في مصيبة حطت على دماغك ما تدراش إلا الشمس اتخمد مش عايز منك صلاة كتير من الإخوة بيقولوها ب... ب... باستهتار عندي فطور بقالي شهرين ما بقومش الليل بقالي شهر شهر ما بقراش قران يا ابني ما تقولش كده يا ابني ما تقولش كده ده الكلام ده مش اسموش فتور دي اسمها عقوبات ان تحرم من الطاعه ان ربنا يسلب منك قربه ده الكلام ده خطر خطر ان يكره الله منك الطاعه قول لي طيب مش الطاعة دي عمل خير آه هي عمل خير بس مرتبط بيك حين تتقذر نفسك بالمعاصي تخرج طاعاتك تحمل هذه تحمل طعم هذه القذارة وبيصلي وبيفكر في واحدة أو يخطر على باله صورة شافها أو بيفكر في كذبة أو بيفكر في معصية هيرتكبها وهو بيصلي ألا يستحق هذا المقت هي دي المشكلة الكبيرة واحد يقول لي اه أنا بقى عشان كده ما بصليش وأنا أقول لا قاوم وجاهد وطهر قلبك وصلي صح ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه اتبع هواه الغفلة تجر اتباع الهوى هيمشي بقى على مزاجه اخوتي السر الدفين لحبوط العمل وجود شهوة للنفس في العمل وجود حظ للنفس في العمل هو قام بالليل يا عم الحاج الساعة 3 فاضل ساعتين على الفجر أعمل إيه؟ قدامه إن هو يقوم الليل ويصلي 11 ركعة قدامه انه يقعد على كرسي او على السرير ويفتح المصحف ويقرا القران قدامه انه يقعد يذكر ويدعي ربنا قدامه ان هو يصحي الناس تصلي قدامه انه يروح يفتح المسجد ويأذن الى اخره اعمال كتير هو دايما تلاقيه المخذول يختار اللي يجي على مزاجه الموفق يختار ما فعله النبي إن يسأل النبي كان في الوقت ده بيعمل ايه كان بيقف يصلي خلاص انا هقف اصلي قالوا وهذا افضل الاعمال لان الله لا يختار لنبيه الا افضل المقامات والصلاه تجمع الكل تجمع الصلاه وتلاوه القران والذكر والدعاء فيها كل حاجه الشاهد ان بعض الناس في زماننا بدا ينقي من الدين ينقي اللي يجي اللي يجي على مزاجه اللي يجي على هواه هي دي خطوره اتباع الهوى بسبب الغفله الغفله عن ايه احد معاني الغفله ان ينسى العبد الله آه. ان من عقوبات الغفله اتباع الهوى واتباع الهوى أبغض شيء أو من من أبغض الأشياء إلى الله قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فيه دليل على أن من اتبع هواه أو اتخذ إلهه هواه كلما هوى شيئا ركبه فإن الله عز وجل يضله حتى وإن كان على علم حتى ولو علم يضل رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ويختم على سمعه وقلبه سبحان الله العظيم قال الله أفلم تكن لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أو أعين يبصرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قل لي يا سن أنت آخر مرة سمعت فيها الآية دي إمتى آخر مرة في حياتك سمعت الآية دي إمتى في صلاة المغرب الشيخ صلى في صلاة المغرب الآية بهذه الآية ها تصدق بقى اه والله هذه الآية من الآيات العظيمة اللي بتقول اللي بتقول على دليل على كلامنا من 30 سنة احنا بنقول كده ان القلب اربعة اجزاء الصدر والقلب والفؤاد واللب فاللب من القلب اللب اللي هو العقل ده اللي في الدماغ من القلب جزء من أجزاء القلب بينهما اتصال الأطباء دلوقتي يقولوا ما نعرفش اتصال بين العقل والقلب يقول لهم أنتم ما تعرفوش لكن ربنا قال أفلم تهم لك تكن لهم قلوب ها لا هي الآية أفلم يسيروا ما تقول يا عم الشيخ ما ما تقول لي يا عم الشيخ أمال أنت قاعد بتعمل إيه بس في الدنيا يا عم الشيخ مش تناولني مش احنا أصحاب برضه صلها رسول صلى غششني قال الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم, ت... أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيه يعقلون بها يبقى العقل هو في القلب جزء وقال سبحانه وتعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهي نفس المعنى الشاهد إيه ان اللي يتبع هواه معرض للطبع على القلب ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ثلاثه وكان امره فرطا عارف لما يبقى عنقود عنب عنب حليوه وجميل كده وبعد كده يتفرط عارف لما يبقى شنعود بلح وبعدين يتفرط عارف لما تبقى السبحة بتاع الراجل ده في ايده وننتشها منه تقوم ايه تتفرط الفرط ده اهو يحصل للغافل كده ان ينفرط عقده تيجي تقول له يا ابني القرآن فين اللي انت حافظه نسي يا ابني انت كنت بتأذن الفجر كل يوم ايه اللي جرالك ما بقتش تيجي يا ابني فين جهدك ودورك في الدعوة يا ابني قل لي انت بتختم القرآن كم مرة في الشهر انت بتصلي في الليلة بكم آية لسه كنا بنعلق عندنا في المكتبة في مصر سمي نفسك إن اللي يصلي في ليلة بألف آية يكتب من اسمك إيه بقى المقنطرين ولا الغافلين ولا المقتصدين اسمك إيه ما اسمك عند الله ربنا لما بيتكلم عنك في السماء مسميك ايه عبدي الطيب ولا الخبيث المؤمن ولا المنافق يا رب بس بلاش نضحك على بعض بلاش نخدع بعض الحقيقة يعلمها الله اللهم اجعل أسماءنا عندك طيبة اللهم اجعلنا من أحبابك اجعلنا من أوليائك اللهم إنا نجعلك نسألك أن تجعلنا من خاصتك يا رب لسه بكتب للشباب رسالة بقول لهم أين كنت أمس الساعة الثالثة صباحا كان هناك اجتماع كبير جدا بين الملك وأوليائه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أنت كنت فين؟ قول لي كنت الساعة 3 بالليل امبارح فين؟ كنت بتعمل إيه؟ نايم وربنا بي... يقول هل من سائل مش مكسوف مسجد ده اسمه مسجد ايه لو اعلنا في رشيد ان اللي هيجي الساعة 3 مسجد عمر بن الخطاب هنديله ألف جنيه طب ما ربك بيقول لك لو انت عايز ألف جنيه قم لي الساعة 3 وقول لي يا رب اديني ألف قادر ها قادر ولا لا قول قولوا غني يعطي ما بتقومش ليه ما بتقومش ليه تطلب منه واثق في بتوع المسجد اكتر من ثقتك في ربنا اخوتي هي دي الغفلة وصار ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ها فرطا يجي آخر النهار يبص كده الخمس أوقات صلى منهم كم وقت في جماعة خلف الإمام في الصف الأول فرطا فرطت اليوم عدى 24 ساعة أرى كم جزء استغفر كم مرة صلى على النبي كم مرة قال لا إله إلا الله كم مرة سبح كم مرة انفرطت الأيام وضاع اليوم والأسبوع والشهر والسنة عدت وهو مضيع والموت يأتي فجأة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اخوتي انا مش عارف انا طولت كده ولا لسه لكن عايزين نتكلم بس حتى ولو سبب واحد فقط عشان نعالجه من اسباب الغفلة سبب واحد فقط من اسباب الغفلة ايه السبب ايه السبب سبب الغفلة اسمع اسمع قال الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم الآيات من 106 ل 110 في سورة النحل اسمع إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم خلي بالكم يا إخوة الآية دي عدت عليك يجي عشر مرات في حياتك صح؟ قول لي لا أكتر عشر مرات إيه؟ لكن الآية دي أنت التفت لها هقول لكم حاجة بس خليها بيني وبينكم لأن أنا بحبكم في الله بيني وبينكم ها؟ آه خلاص الناس اللي بتصور بقى عشان دي حاجه بيني وبينكم خلاص بقى اللي بيصور ده صلي على الرسول صلي لو واحد من سنه من سنه وشويه كده يعني قبل احداث 25 يناير صحي من النوم كده قال انا شفت في الحلم ان حسني مبارك هلك ساب البلد هو وجمال واحمد عز والشله دي الناس يقولوا له ايه يا عم انت بتخرف صح ولا لا فاللي حصل ده آية من آيات الله صح ولا لا آية من آيات الله ده من, من فضل الله وحده اوعى تفكر بتوع الفيسبوك ولا التحرير ولا الكلام ده ده اللي عمل كده مين الله وهم نفسهم بيقولوا كده ان هم نفسهم ما كانوش يحلموا باللي حصل ده اللي حصل ده من عند ربنا ربنا كريم جل جلاله الآية دي انت استفدت منها ايه شخصيا لمست قلبك انت في ايه بينك وبين ربنا الآية من آيات الله دي أنا بقول لكم دي آية إن القذافي يروح دي إيه آية وعقبال الأسد ربنا ينتقم من الظالم القذافي ده كان ملك ملوك إفريقيا فكون إنه يروح كده دي آية الآيات دي عملت في قلبك إيه قول لي أنت بقى قلبك انت شخصيا بينك انت وبين ربنا لسه الناس النهاردة بتتصارع على الفلوس بعد ما شافوا ان السبعين مليار ما عملولوش حاجة ولا عملوا له حاجة ما عملوش حاجة في الذل اللي هو فيه ده صح ولا لا وانت لسه بتحب الفلوس برضه لسه الناس النهاردة بتتصارع على المناصب رغم ان المناصب ها ما عملت لهمش حاجة لسه الناس بتجري ورا الدنيا رغم ان الدنيا خذلتهم ونكلت الدنيا باهلها قل لي بقى هي دي ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله لازم تؤمن بهذه الايات ايمانك بها ان تثمر ثمره في قلبك أن تثمر ثمرة في عملك أن تثمر, أن تثمر ثمرة في نظرتك للحياة أن تثمر ثمرة في تعاملك مع الناس أن تثمر ثمرة في إيمانك بالآخرة بلغني والله أعلم إن فلان ده بيقولوا له توب قال لا مش هتوب صلي قال لا مش هصلي آية سيدنا موسى دعا عليهم قال ربنا إنك أتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دعوة مستجابة قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ونفس النداء اللي بقالنا سنة بالظبط النهاردة بنقوله كل يوم والتاني قد أجيبت دعوتكم فإيه استقيموا استقيموا والناس مش عايزين يستقيموا برضه ربنا استجاب دعائكم وهلك الظالم استقيموا ما استقيموا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون هي دي قصة الغفلة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لما قلت لكم إن القلب أربع أجزاء الصدر والقلب والفؤاد واللب الصدر هو الجزء الأول من القلب المواجه للعالم الخارجي وهو محل الضيق والشر فهو المستقبل سريع التأثر قلنا الكلام ده من زمان قوي اعيده تاني ولا عارفين اقول تاني طب تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه احنا ما بنقبلش عندنا الا ايه الصلاة على النبي يا عم صلي والله مش عجباني صلاتكم على النبي دي اهو كده صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرع يحفظنا يدعو للبهجة والبشر
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال G.I.T او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان يتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز والله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
تعرف دايما أكل دايما أكل Speed TV Shop اتصل على 3 77 20 30 7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم ولقاء جديد ومتجدد مع شركة Speed ومع Speed دايما أنت المستفيد النهاردة بنقدم عروض مميزة وأسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة Speed اللي هو بيكون ظاهر قدامنا 3 77 20 30 7 النهارده شركه Speed بتقدم عرض البطانيه الدبل بطانيه الدبل بطانيه دبل يعني ايه بطانيه دبل يا جماعه يعني البطانيه بتاعتنا اللي احنا بنقدمها النهارده بطانيتين متخيطين في بعض من خلال الكنار اللي موجود معانا يعني متبروزين بشكل رائع ولو شفنا الاشكال اللي بتكون موجوده معانا رسومات بارزه رسومات حفر رسومات مميزه جدا بتساعد حضرتك ان كل يوم يكون في شكل مميز لسريرك شكل مميز لغرفه نومك النهارده شركه Speed بتقدم عرض مميز جدا جدا هنلاقيه من خلال اتصال على رقم شركه Speed 3 77 20 30 7 لما بنحصل على البطانيه الدبل او البطانيه الطبقتين النهارده لو هننزل نجيبها من اي مكان بيوصل سعرها 400 جنيه او 350 جنيه او حتى 300 جنيه النهارده من خلال اتصال على رقم شركه Speed بنحصل على البطانيه الدبل بسعر 250 جنيه ايوه السعر ده حقيقي يا جماعه 250 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه Speed 3 77 20 30 7 نحصل على البطانيه الدبل النهارده اللي مفيش ست بيت بتستغنى عنها مفيش عروسه بتستغنى عنها احنا النهارده بنقدم دعوه لكل ست بيت دعوه لكل عروسه بتجهز نفسها النهارده لازم تحصلي على عرض البطانيه الدبل اللي بتقدمه شركه Speed النهارده بسعر البطانيه الواحده 250 جنيه تخيل مع شركه Speed النهارده لما بتحصل على اتنين بطانيه بتحصل على بطانيه ثالثه هديه بتحصل على بطانيه ثالثه هديه يعني ثلاث بطاطين دبل طبقتين مقاس مترين في مترين واربعين اشكال مميزه اشكال حفر التدفئه بتاعتها بتكون تدفئه عاليه جدا كل ده من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على عرض البطانيه الواحده طبقتين 250 جنيه كمان لما بنحصل على اثنين بنحصل على الاثنين ب 500 جنيه كمان بنحصل على بطانيه دبل ثالثه هديه هديه يعني ثلاث بطاطين بسعر 500 جنيه ايوه السعر ده حقيقي يا جماعه بفتره محدوده بنحصل النهارده على عرض البطانيه بطبقتين بسعر 250 جنيه الاثنين بسعر 500 جنيه بتجيلنا البطانيه بشكل مميز جدا ولما بنحصل على اثنين ب 500 جنيه بنحصل على بطانيه ثالثه يعني ثلاث بطاطين بسعر 500 جنيه يلا مستنيين ايه لازم كلنا نتصل حالا على رقم 3 77 20 30 7 ونحصل على البطانيه الطبقتين الواحده ب 250 جنيه اثنين ب 500 جنيه بنحصل على بطانيه ثالثه هديه يعني ثلاث بطاطين طبقتين بسعر مميز جدا 500 جنيه يعني البطانيه الطبقتين داخل العرض بتاعنا بسعر حوالي 165 جنيه عرض فتره محدوده والكميه محدوده النهارده مفيش واحده ست بالبيت بتاعها بتستغنى على البطانيه واحنا بنقول يا جماعه البطانيه طول عمرها بطانيه وكل ست مصريه ما بتستغناش عن البطانيه لا بنقول لك البطانيه بقت ملايه ولا اي حاجه ثانيه هي البطانيه بتاعتنا بطانيه ستيل بسعر مميز جدا فقط 250 جنيه البطانيه الواحده لما بنحصل على اثنين بنحصل عليهم بسعر 500 جنيه وكمان بنحصل على بطانيه ثالثه يعني ثلاثه بطانيه طبقتين بسعر 500 جنيه سعر 500 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 زي ما قلنا يا جماعه البطانيه بتاعتنا مواصفاتها عاليه جدا البطانيه بتكون مميزه بالاشكال الديكوريه اللي بتكون موجوده فيها يعني النهارده هتخلي البيت بتاع حضرتك بسعر مميز جدا او بشكل مميز جدا هتحصلي كل يوم على شكل مختلف في غرفه نومك على شكل مميز موجود عند حضرتك كمان البطانيه بتاعتنا بتمتاز ان هي رسوماتها بتكون رسومات حفر البطانيه زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه بتكون عباره عن بطانيتين متخيطين ببعض من خلال الكنار الرائع اللي بي- بيكون موجود واخد نفس شكل البطانيه علشان يديني منظر برواز او شكل رائع كل ده من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 بنحصل على الاثنين بطانيه ب 500 جنيه معاهم بطانيه ثالثه طبقتين هديه ثلاث بطاطين طبقتين مقاس مترين في مترين واربعين باشكال مميزه كل ده من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 كل عروسه بتجهز كل ست بيت محتاجه انها تحصل على العرض بتاعنا العرض بتاعنا ده لفتره محدوده الكميه الموجوده بسيطه جدا لازم تتصل حالا نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز الى ان نلتقي بيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد
الفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر دأبها شرار قلنا ان الصدر من خواص الصدر انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده سيدنا موسى رب قال ايه رب اني اخاف ان يكذبون وايه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون قال له أنا بسمع كلامك يا رب صدري بينشرح خايف أما أسمع منهم كلام الكفر ها صدري يضيق عشان كده سيدنا النبي صلي عليه ربنا قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلي عليه صلى الله عليه وسلم فاحنا لو وقتي خدنا الواد محمد ده وعايزين نعمل له كشف نفاق هو مؤمن قلبه حي ولا مريض ولا ميت هنكشف على قلبه نقوم نسمعه ايتين قران من عمنا الشيخ ايه عادل الشيخ عادل اقرا يا شيخ عادل ونسال محمد ها صدرك انشرح يقول اه جدا الله جميل نيجي نسمعه حتة من كلام الباطل أو حتة مزيكا ونقول له ها حاسس بإيه دندنة يا سيدي آه هذا القلب اللي ينشرح بالحق وينشرح بالباطل أيضا منافق فيه مرض الذي ينشرح بالباطل ولا ينشرح بالحق ميت قلب ميت شرط صحة القلب أن يضيق بالباطل لما يسمع باطل يقول أعوذ بالله أنا فاكر زمان رحت حتة أيام بقى المنع والجري وال... والتهريب كنا بنه... بنهرب الدعوة آه الله يلعنه صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم آه رحت حتة اسمها المحمودية ما اعرفش حتة على قريبة الحمد لله كانت على بحيرة المنزلة مش كده آه كانت لا حاجة حاجة تانية غير كنتوا معلش كانت على بحيرة المنزلة اسمها المحمودية الشاهد ايه بس هقول لكم فساعتها كنا بقى غلابة ركبنا الميكروباص الراجل بتاع الميكروباص راح من اول حاجة مشغل اغاني قلت له بقول لك ايه المشوار طويل تبطل اغاني ولا ننزل فراح مقافل بتاع الكاسيت ومشينا شوية لحد ما وصلنا في نص الطريق كده وراح قال لا انا بنام انا هشغل وراح مشغله مع يا عم بطل انا مش هبطل هبطل انا مش هبطل نزلني هنا وفعلا نزلنا في وسط الطريق ليه ما اقدرش ازاي اقعد وانا بسمع معصيه الله كيف عشان كده بنقول يا جماعه ان اخطر من الزنا انك لما تبص واحده زنت العين ان العين تزني وزناها النظر بصيت لواحدة سواء كانت في التلفزيون أو في الجورنان أو في إعلان في الشارع أو على الصابونة بتاعت اللي في الحمام بصيت لصورة واحدة إذا انشرح صدرك بالنظر للصورة هذا أخطر من الزنا هذه معصية أكبر من الزنا إنك تبص لكليب كده في التلفزيون هذه معصية أكبر من الزنا عشان كده ربنا قال ولكن من شرح بالكفر صدرا ها؟ فعليهم غضب من الله قل ممكن تنشرح, تنشرح الصدور بالكفر اه اه ممكن تبقى قاعد بنتكلم في الدين مم. خلص بقى في ليلتك انت كمان ويجي الكوره يتكلم ويهيص وي... تيجي السياسة يفتي بقى ويلت ويعجن ويقول يجي كلام عن الفن والنسوان عن أسعار العربيات والعمارات والأراضي هي دي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون مصيبة ربنا قال السبب ده ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة استحبوا امتحان خطير قوي يا ابو نمر امتحان خطير جدا انك بتستحب انك تكسب مليون جنيه على انك تصلي ركعتين في جوف الليل ايهما احب اليك آه استحبوا الحياه الدنيا على الاخره مصيبه كبيره جدا حب الدنيا هو راس اسباب الغفله حب الدنيا هو الأصل في الغفلة ولذلك زهدنا الله في الدنيا بكل سبيل الله يحذرنا في القرآن من الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ما تبصوا يا مسلمين الدنيا عملت ايه لاهل الدنيا عملت لهم ايه ولا حاجه ما نفعتهمش ولا نفعتهم لا فلوسهم نفعتهم ولا مناصبهم نفعتهم ولا اعوانهم نفعوهم حين اراد الله ان ياخذهم اللهم خذهم واكفنا واكفي المسلمين شرهم انتوا شفتوا الايات بعينيكم مش شفتوا بعينيكم في التلفزيون انا قلت لكم ايه لما شفتوا ماسك المر سبحانك يا رب يعني انت ما كنتش هتمسك المصحف الا لما يسجنك الا لما يسجنك بعض الناس كده لما يجيله سرطان ما يلتزمش الا لما يهدد بالفضيحة أما يفقر ويفلس يقول يا رب وفرق شاسع بين من أتى الله راضيا مختارا وبين من أتي به رغم أنفه رغم أنفه فالشاهد علاج حب الدنيا في القلب إيه خلاصة الكلام بقى عشان انا طولت عليكم وزهقتكم صح ده انا ب... انا بحبكم في الله صلي على سيدنا النبي صلى زيدي النبي صلى وانا عايزك تخرج الليله دي بس بالحته دي اسمع معايا قول الله عز وجل ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله امن يا مسلم امن بايات الله شفت الآيات آيات الله شفناها عيانا بيانا إيه أثر الآيات دي في قلبك إنها تزهدك في الدنيا إزاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما ومن أحب الملعون لعن ليس من الأدب أن تعظم ما حقره الله ربنا حقر الدنيا لو أن الدنيا لا لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح بعوضة الدنيا ما تساويش جناح بعوضة عندك الدنيا تساوي إيه لازم يبقى ده وزنها وقيمتها عندك علامة زهدك في الدنيا وعدم حبك للدنيا وعدم تعلق قلبك بالدنيا ألا تساوي الدنيا عندك شيئا فلا تنافس فيها ولا تسارع إليها وإنما دائما إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة تقدم الآخرة بلا شك بلا شك هي دي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير يعني أفضل وأبقى يعني أدوم فلذلك إخوتي نصيحتي آمنوا بآيات الله قل آمنا بالله وازهد في الدنيا اتركها ما تنشغلش بيها ازاي ازاي الامام احمد كان يمشي مع إخوانه فانقطع شسع نعله يعني إيه شسع نعله لابس صندل الصندل له سير كده فوق رجله انقطع السير اللي ماسك الصندل ده فقالوا لو, أتي لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين نجيب لك جزمة أحسن من دي شوية ماشي يا عم عادل نجيب لك واحدة كلاركس حتة أديدس الواد أبو نمر ده اسمها إيه المهم يعني لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين فقال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل قال له لا جسمة ولا بتاع فاضل لنا يومين نمشيهم حافيين وندخل الجنة هي دي لما ما تفرقش معاك لابس جزمة ولا لابس شبشب ولا ماشي حافي لما ما تفرقش معاك كلنا كباب ولا كلنا جبنة ولا ما كلناش خالص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي ها وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها يبقى شعارك ها مالي اوعى تفكر ان انا بقول لك ما تشتغلش نام قدام الجامع والبس جلابيه مرقعه واشحت حصلش الكلام ده انا ما قلتش انا قلت كده بالعكس انا بقول لك اشتغل بس ما لا يتعلق قلبك بالدنيا قيل للإمام أحمد الرجل يملك ألف دينار ويكون زاهدا قال نعم ألف دينار يعني مليون درهم ألف في ألف الدينار بألف درهم يبقى الرجل يملك ألف دينار مليون در الدرهم النهاردة باتنين جنيه واربعين قرش يعني يملك اتنين مليون جنيه ونص يبقى زاهد قال نعم قيل كيف قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت هي دي إنك أنت ما تبقاش قلبك متعلق بالدنيا متعلق بالبورصة إذا ارتفعت أسعار البورصة ينزل الضغط وإذا نزلت أسعار البورصة يرتفع الضغط مش أنت مش أنت مش ده المؤمن المؤمن الموحد يا ابني دي دنيا فلوس راحت فلوس جت كل ما كلش نام ما نامش لبس ما لبسش الناس بتحبه الناس بتكرهه الناس بتمدحه الناس بتذمه الناس بتخدمه الناس بتع... ب... بتضره بتأذيه ولا كل ده يفرق عنده المهم الله راضي عنك ولا لا بس هو ده الموضوع من الآخر عشان كده بنقول بس دي مش هتيجي معانا الليلة دي بقى إن أخطر عقوبات الغفلة أن ينساك الله نسوا الله فنسيهم فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا إنك يوم القيامة تلاقي ربنا ينساك إخوتي اذكروا الله آمنوا بآيات الله لا ترفعوا شأن الدنيا وقد ذمها الله لذلك إذا أردتم أن تنجوا يوم القيامة بل أن تنجوا في هذه الدنيا وقد رأينا كيف نكلت الدنيا بأهلها أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة يسير القلب يرتحل وتحلو